بسم الله الرحمن الرحيم وجاء رمضان وجاء رمضان يا من تريد الجنان شوف قد ايه ربنا بيحبك شوف قد ايه محبة ربنا ليك تخيل بقى شهر رمضان غايب عنك بقاله 11 شهر وجاي لك بكره يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عبد الله بالله عليك عمرك فكرت ولو مرة تعمل خطة لدخول الجنة المعاصي اللي انت ارتكبتها طول الشهور ال11 تيجي في شهر رمضان تجد فيه ما يغلب جميع الشهور اهل الباطل بيستعدوا للباطل بتاعهم قبل المناسبة بتاعتهم بأيام كتيرة جدا بل وبشهور فما ظنك بقى وانت داخل على شهر رمضان يعني داخل على جنة, جنة. عرضها السماوات والأرض شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عايز تتخيل كده اول ليله في رمضان بص كده للسماء وتخيل الوعد الصادق صلى الله عليه وسلم ان دلوقتي حالا ابواب الجنه بتتفتح حسيت الاحساس ده قبل كده ابواب النار دلوقتي بتتقفل بتتقفل أختها.
يلي ما لبستيش حجاب لحد النهارده تعالي البسي حجابك بقى النهارده أختها.
خش الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى يا أخي.
يلي ما بتصليش تعالى بقى صلي كفايه معاصي يلي بتشرب خمر ومخدرات تعالى بقى توب الى الله كفايه بقى معاصي كفايه بقى معاصي بقالك 20 سنة عمال بتعصى بقالك 30 سنة بقالك 70 سنة عمال بتعصى الحق نفسك محدش عارف متى يأتي الموت قد يأتي الموت الليلة الليلة فتموت على توبة أحسن ما تموت على ذنب النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر طاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها
عبد الله اوعى تشغل نفسك بدنيا عن طاعة الله عن شهر رمضان شهر الخير شهر البركة شهر المغفرة شهر الرحمة شهر العتق من النيران شهر دخول الجنة شهر الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى الملائكة الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى بتجهز نفسها انها طول الشهر تستغفر لك وتدعو لك واعلم ربنا جعل لك باب مخصوص من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا يحصل إيه أغلق فلم يدخل منه أحد ومن دخله لم يظمأ أبدا المؤمنين أن اثبتوا تنادي المتقين أن اصمدوا الجنة تنادي الجنة تنادي تنادي المؤمنين تنادي المتقين تنادي الصالحين تنادي التائبين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كيف نفوز برمضان لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع درس غال بمناسبة قدوم هذا الضيف الغالي آه، درس بعنوان كيف نفوز بشهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الفائزين ومن عتقاء الرحمن من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه حقيقة يعني آه، أنا كنت عايز أسمي الدرس ده عنوان تاني بس يعني أنتوا اختاروا العنوان اللي أنتوا عايزينه كنت عايز أسميه برضه وجاء رمضان يا من تريد الجنان الإنسان اللي عايز الجنة حينما يقبل عليه شهر رمضان يحس فعلا بنفحات الجنة ورحمات رب الجنة سبحانه وتعالى شوف قد ايه ربنا بيحبك انا عايز ابدا الدرس ده بالحته دي بالذات شوف قد ايه محبه ربنا ليك كان ممكن ان انت تموت قبل ما تدرك شهر رمضان لكن من حب ربنا ليك بفضل الله عز وجل انه امهلك وطول عمرك لحد ما ادركت شهر رمضان عشان يغفر لك ويعتق رقبتك من النار وعشان يدخلك الجنه فيا ريت تصوم السنه دي بالذات يا ريت تصوم السنه دي صوم المحب لربي يا ريت تصوم صوم المحب لربي تذكر ربك عز وجل ذكر المحب لربي تصلي صلاة المحب لربي عايزك تستحضر قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حينما قال جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي يا سلام ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي يا سلام شوف الود شوف الرحمة يعني لما تتأمل كده ماذا يمثل يعني العبد بالنسبة للرب سبحانه وتعالى مين اللي محتاج مين يعني انت اللي محتاج ربنا ولا ربنا اللي محتاج لك طبعا انت اللي محتاج ورغم ذلك حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول جل وعلا حمدني عبدي حسيت بال يعني سبحان الله بالمعنى الجميل ده قبل كده وحينما تقول الرحمن الرحيم يقول جل وعلا أثنى علي عبدي فإذا ما قال العبد مالك يوم الدين قال جل وعلا مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل عايزين نبدأ الدرس بالمعنى الجميل ده إن أنت تحس قد إيه ربنا بيحبك قد إيه أمهلك قد إيه طول في عمرك علشان تدرك شهر رمضان عشان يغفر لك يعتق رقبتك من النار يدخلك الجنة معاني جميلة جدا عشان تحس قد إيه كلمة أو قول الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما قد إيه ربنا فضله ونعمه عليك لا تعد ولا تحصى قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما تستطيع أن أنت تعد نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى تعالوا نبدأ في نقطة تانية أكيد أي إنسان على وجه الأرض سواء كان مؤمن أو كافر ليه هدف صح ولا لا الإنسان ممكن يكون له هدف أنه عايز يسعد في دنيته والهدف ده أظن مشترك ما بين الكافر والمؤمن صح ولا لا أي إنسان عايز يعيش سعيد لكن اختلفت وجهة الناس يا جماعة في البحث عن السعادة بعض الناس يظن ان السعادة في المال ويجري وراه وبعض الناس يظن ان السعادة في النساء والثالث يظن ان السعادة في المنصب وهكذا كل واحد يظن ان في اسلوب معين للسعادة او طريق معين للسعادة المؤمن بقى ليه هدف واحد بس ايه هو يا جماعة نقوله بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الهدف الكبير للمؤمن اول حاجة ان هو يفوز برضوان الله ثم الفوز بجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر العجيب بقى إن كتير من الناس عارفين الهدف ده بس نسيوه للأسف مع إن الوصول للهدف ده يعني للجنة سهل جدا وميسور بس عايز شوية صبر والجنة قريبة ولكن سبحان الله في شهر رمضان بالذات بقى بتقرب أكتر وأكتر حس بالمعنى ده النبي قال يا جماعة صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله يا سلام يعني الجنة أقرب ليا من شراك نعل أي نعم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل والنار مثل ذلك ومع أنها قريبة جدا يا جماعة لكن في رمضان بتقرب أكتر وأكتر وتفتح أبوابها الثمانية يا سلام كأنها بتقول لك دعوة خاصة في شهر رمضان اللي عايز الجنة يا باغي الخير أقبل اللي عايز النار يا باغي الشر أقصر كفاية بقى عايزين الناس كلها تخش الجنة ربنا يعني يحفظنا يحفظكم ويجمعنا مع النبي في الجنة إن شاء الله جل وعلا ومع إن الجنة يا جماعة قريبة جدا لكن برضه ثمنها غالي برضه ثمنها غالي لكن سهل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول حديث عند الترمذي والحاكم بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية فين السلعة يا رسول الله ألا إن سلعة الله هي الجنة يبقى السلعة غالية السلعة هي الجنة والوصول للجنة سهل لأن النبي قال قبلها إيه الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعم خدت بالك ومن المعلوم لدى كل عاقل ان الدنيا يا جماعه الدنيا مزرعه للاخره الدنيا ليست بدار مقر ولا مستقر وليست بدار نعيم وانما هي دار ابتلاء وتمحيص حتى يستطيع العبد ان هو يغرس في الدنيا ويجني في الاخره بفضل الله عز وجل شهر رمضان بالذات يزداد التنافس فيه لان ده جنه خدت بالك ولذلك المؤمن بيفرح جدا بقدوم شهر رمضان على وجه الخصوص شهر رمضان بالذات ويدي بقى نفسه مهلة عظيمة جدا ويعطي نفسه أو ويعقد العزم على تعمير شهر رمضان بالطاعة لأن يا جماعة محبة الأعمال الصالحة عايزك تركز على الحتة دي محبة الأعمال الصالحة فرع عن محبتك لله كل ما هتزداد حبا لله كل ما تزداد حبا لأن أنت تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة شديت تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وقد أمرنا الله عز وجل أن نفرح بطاعته ربنا قال يا جماعة قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويحضرن هنا يعني مناسبة جميلة لهذه الآية حديث رواه مسلم سيدك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام راح مخبط على الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أبي بن كعب أنا عايزك تحط نفسك مكانه بقى تفتح الباب لقيت النبي عليه الصلاة والسلام شوف بقى إحساسك يبقى إيه فتح الباب لقى النبي فقال يا رسول الله هل لا أخبرتني حتى آتيك معقولة أنت اللي تجيلي ده أنا اللي أجيلك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم موضحا أن الأمر ده مش من عندي أنا ده أمر من ربي عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة أبي بن كعب الحقيقة ظن في حاجة كده معينة ظن أن النبي جاي يعني كأن ربنا أوحى إلى النبي عليه السلام ان عايزك تقرا سوره البينه على اي حد من الصحابه فالنبي اختار ابي ظن ان هو ما اسمه ما اتنطقش لا فسال النبي عليه السلام قال يا رسول الله وسماني الله لك يعني قال يعني ربنا ارسل اليك جبريل عليه السلام بيقول لك اقراها على ابي ولا على اي واحد فانت اخترتني قال لا قد سماك الله لي في روايه عند احمد بسند صحيح يقول ابي بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقد ذكرت هناك معقولة أنا اسم اتنطق بين أهل السماوات السبع قال وقد ذكرت هناك يا أبي فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه فالصحابة بيسألوا يا أبي وهل فرحت بذلك قال أجل وما الذي يمنعني أن أفرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عايزك تتخيل معايا لو إن أحب الناس إليك غايب عنك بقاله 11 شهر ماشي فجأة جالك تليفون فلان وصل ومستنيك دلوقتي في البيت تحس بفرحة عاملة ازاي وده أحب الناس إليك انسى المثل ده تخيل بقى شهر رمضان غايب عنك بقاله 11 شهر وجاي لك بكرة بيقول لك أنا الضيف الغالي أنا اللي من خلالي لو قدرت تعمرني بالطاعة بفضل الله عز وجل ممكن تكون من أهل الجنة مش فد إيه والاستعداد لشهر رمضان يا جماعة من تعظيم شعائر الله يقول جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عشان كده أنا يعني عايز النهاردة قبل ما أبدأ الدرس ده عايز أسألك سؤال واحد بالله عليك عمرك فكرت ولو مرة تعمل خطة لدخول الجنة ياما الناس بتعمل جدول أعمال لمشروع والمشروعين والثلاثة وتلاقي واحد عنده 70 سنة وبيعمل جدول مشروع المشروع ده هتبدأ الثمار بتاعته تظهر بعد 15 سنة مع ان هو اكبر مشروع بالنسبه له دلوقتي ان هو يقبل على الله عز وجل يقعد يقرا في كتاب الله يصلي يخشع لله يذكر ربنا يعني ده اكبر مشروع فانا عايز اسالك سؤال عمرك فكرت تعمل خطه تقعد مع نفسك كده تعمل خطه لدخول الجنه عايزك تفكر فيها الليله دي مش معنى كلامي انك انت هتدخل الجنه بعملك خد بالك يعني مش بقول لك هتعمل خطه وهتعمل كذا وتصلي كذا وقيام الليل كذا وقراءه القران كذا وبكده اخش الجنه لا دي اسباب إنما السبب الحقيقي يا جماعة لدخولنا الجنة ده السبب الحقيقي هو رحمة الله سبحانه وتعالى اسمع لقول حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول الحبيب المصطفى حديث البخاري ومسلم يقول لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فاللي أقصده من الكلام ده إن أنت تاخد بالأسباب عشان كده يعني أنا عايز أقول لك لفتة جميلة جدا يعني بس يعني بعد ما تصلي برضه عليه الصلاة والسلام انتوا عارفين يا جماعة شهر رمضان ده شهر في غاية الأهمية شهر في غاية الروعة والجمال انتوا عارفين شهر رمضان ده بين الشهور عامل زي ايه هديك مثلا يكون بعيد شوية عن بالك يعني عامل زي سيدنا يوسف بين أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام خدت بالك المسألة عاملة ازاي آه، الشهور كم شهر يا جماعة السنة كم شهر 12 شهر وأولاد سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف كلهم كام 12 تمام طيب شهر رمضان بين الشهور كيوسف بين إخوته فكما أن يوسف عليه السلام كان أحب الأولاد إلى يعقوب عليه السلام فلله المثل الأعلى فشهر رمضان هو أحب الشهور إلى علام الغيوب جل جلاله وإن كان سيدنا يوسف بعد ما إخواته آه، بعد ما إخوانه أزوه وعملوا فيه اللي اتعمل ده كله سبحان الله ولما تمكن إن هو يقدر يعمل فيهم اللي هو عايزه كان فيه من الحلم والعفو ما غمر جفاهم فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فنفس الحكاية المعاصي اللي انت ارتكبتها طول الشهور الحداشر تيجي في شهر رمضان تجد فيه من الرحمة ومن البركات ومن النعمة ومن الخيرات ومن العتق من النيران ومن الغفران من الملك القهار سبحانه وتعالى ما يغلب جميع الشهور يبقى شهر رمضان بين الشهور كمثل يوسف عليه السلام بين أولاد يعقوب عليه السلام واحنا عايزين نقول حاجة احنا داخلين على شهر رمضان اهو زي- يعني اهل الباطل اهل الباطل بيستعدوا للباطل بتاعهم قبل المناسبة بتاعتهم بايام كتيرة جدا بل وبشهور اذكر واحنا في امريكا فوجئت في شهر 11 في اول شهر نوفمبر آه، بالشهور الافرنجي يعني لقيت كل البيوت اللي حوالينا هناك في امريكا عمالين بيزينوا البيوت ويحطوا آه، كهارب ويحطوا آه، حاجات معينه كده وزينه والبابا نويل بتاعهم ومش عارف ايه فبسال آه، الشباب في ايه يا جماعه قالوا ابدا ده هم بيجهزوا لراس السنه قبلها بشهرين ويقعدوا يزينوا الزينه دي ويظبطوها لمده شهرين عشان يحتفلوا بليله واحده فده احتفال اهل الباطل بباطل مش قد ايه بيستعد قبل باطل يوم بشهرين بستين يوم خدت بالك فما ظنك بقى وانت داخل على شهر رمضان يعني داخل على جنه عرضها السماوات والارض قال فيها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت مش لأي حد لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده حتى يا جماعة الناس اللي بتلعب يعني الفريق القومي ها، بي- بيجهز نفسه إيه لو داخل مثلا آه، دورة أفريقية ولا دورة عالمية واخد بالك يقعد يجهز نفسه مثلا قبلها بست شهور معسكر التدريب في المانيا وبلجيكا وانجلترا ومش عارف ايه وفي الاخر برضه بيتغلبوا لا احنا ربنا يكرمهم يعني واخد بالك بس المهم إن في النهايه ايه يعني اهو بيجهز نفسه عمال يستعد قبلها بست شهور فكيف لا نستعد نحن لجنه عرضها السماوات والارض يا شباب ده السماوات السبع كلها والله يا شباب بتستعد استعدادات خاصه جدا جدا على قدوم شهر رمضان عايزك تتأمل معايا حالة الاستعداد وحالة الطوارئ التي تكون في السماوات السبع في أول ليلة من شهر رمضان المبارك حالة طوارئ أغرب من الخيال اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان خد بالك بقى فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين خد بالك من حاجة أبواب الجنة كون إن النبي بيقول فتحت أبواب الجنة معنى كده إنها طول السنة مقفولة لكن في حديث تاني يقيد المسألة دي يوضحها أكتر قول النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لرجلين متشاحنين فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا يبقى نجمع بين الأحاديث دي كلها إن الجنة طول السنة مقفولة ما عدا يوم الاثنين والخميس خدت بالك تيجي بقى في شهر رمضان بقى تتفتح طول الشهر من أول الشهر لآخره عايزك تتخيل كده أول ليلة في رمضان بص كده للسماء وتخيل بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم إن دلوقتي حالا دلوقتي حالا أبواب الجنة بتتفتح حسيت الإحساس ده قبل كده؟ حسوا كده معايا أبواب الجنة الآن بتتفتح والجنة بتزين أبواب النار دلوقتي بتتقفل سبحان الله فرصة عظيمة جدا بقى للي عايز يتوب في رواية لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة خد بالك لأنك مش هتخش الجنة إلا بالرحمة شوف بقى الجامع من الأحاديث وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين في رواية عند الترمذي بإسناد حسن توضح أكثر يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت يعني سلسلة الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد أنا عايزك بقى تركز ودنك معايا طول الدرس على النداء ده بالذات يا باغي الخير أقبل تعالى تعالى يا اللي ما لبستيش حجاب لحد النهارده تعالي البسي حجابك بقى النهارده تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى برحمة الله سبحانه وتعالى يا اللي ما بتصليش تعالى بقى صلي كفاية معاصي يا اللي بتشرب خمر ومخدرات تعالى بقى توب إلى الله يا باغي الخير أقبل يا اللي عايز تصلي يا اللي عايز تقرأ قرآن يا اللي عايز تذكر ربنا يا اللي عايزة تلبس حجاب يا اللي عايز تبر والديك ويا باغي الشر أقصر كفاية بقى معاصي بقالك 20 سنة عمال بتعصى بقالك 30 سنة بقالك 70 سنة عمال بتعصى الحق نفسك محدش عارف متى يأتي الموت قد يأتي الموت الليلة فتموت على توبة أحسن ما تموت على ذنب أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يا باغي الخير أقبل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة اقف معايا مع اللفظ ده كده بقى أول ما تيجي أول ليلة في رمضان عايزك كده عايزك تذل نفسك لله والله العظيم كمال العز بالنسبة لك في كمال ذلك لله سبحانه وتعالى قول لي يا رب عتقت رقبتي من نار الليلة دي ولا لسه تعالى الليلة الثانية يا رب إن ما كنتش عتقت رقبتي الليلة اللي فاتت اعتقها الليلة دي وكل ليلة يسأل ربنا سبحانه وتعالى لحد ما تيجي عند الليلة 30 تقول يا رب ما بقاش غير ليلاتي لو ما كنتش عتقت رقبتي في ال 29 ليلة اللي فاتوا أسألك باسمك الأعظم إنك تعتق رقبتي ليلاتي وابكي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى شوف قد إيه فوق ده كله بقى فوق المراسم والأشياء وحالة الطوارئ اللي أنا أخبرتك عنها في الأحاديث اللي فاتت دي فوق ده كله يا أخي العزيز الملائكة الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى بتجهز نفسها إنها طول الشهر تستغفر لك وتدعو لك إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين اللي بيتسحروا فما ظنك بمن يصوم إن كان ده الحال مع المتسحرين فكيف يكون الحال مع الصائمين والسحور عون أو السحور عون على الصيام لا وفوق ده كله كمان بقى ربنا جعل لك باب مخصوص من أبواب الجنة الثمانية اسمه باب الريان حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا يحصل إيه أغلق فلم يدخل منه أحد في رواية الترمذي زاد الترمذي ومن دخله لم يظمأ أبدا عشان كده يا جماعة من كتر بقى الحاجات الجميلة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أول ليلة من ليالي رمضان كان يهنئ أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان يهنئهم بقدوم شهر رمضان والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه ويقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة أو يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر خد بالك ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم الليلة دي إن شاء الله هنتكلم عنها في الدرس اللي جاي إن شاء الله بعنوان كيف نفوز بليلة القدر ده درس هيبقى جديد خالص ونتعلم ازاي ان احنا نفوز بليله القدر اللي كل الناس بيبحثوا عنها يقول الامام ابن رجب والنهارده هتسمع اقوال كتيره جدا لاهل العلم كلامهم يعني عالي وغالي فربنا يعني يرحمهم رحمه واسعه والحكم بهم على خير قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذا الحديث اصل في تهنئه الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان يقول أحدهم كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان فإذا جاء رمضان فصاموه وقاموه كانوا يسألوا الله عز وجل ستة أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان وقال يحيى بن أبي كثير كان من دعاء الصحابة اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يا أرحم الراحمين نعم كان عندهم شهر رمضان ده أغلى شهر في الايه في العام كله لأنه غالي عند ربنا وأغلى شهر وأحب شهر إلى الله سبحانه وتعالى تعالوا يا جماعة نعمل خطة قبل دخول شهر رمضان عشان نفوز بجنة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى قلنا ان الفرق الرياضية اللي بتلعب كورة آه لما بيعملوا خطة بيجهزوا نفسهم معسكر قبل ال- ال- الدورة اللي داخلينها ست شهور بخمس شهور بشهرين المهم لما ينزلوا الملعب بيلعبوا بخطة أغلبها بتكون أربعة اتنين أربعة صح ولا لا؟ أغلبها يعني ح- بنسمعها يعني كده آه، احنا بقى ه- مش هنلعب احنا هنعمل هنعمل بس مش بأربعة اتنين أربعة لا بأربعة أربعة اتنين معلش لازم نخالف شوية هنعمل ايه يا جماعة ايه المقصود بالكلام ده هنعمل يا شباب أربع حاجات قبل رمضان وأربع حاجات في شهر رمضان وحاجتين بعد رمضان يبقى أربعة أربعة اتنين الخطة دي إن شاء الله هي خطة دفاعية يعني مش هجومية هي خطة دفاعية عشان ننجو من النار وندخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى يبقى أربع حاجات يا شباب نعملها قبل رمضان نقولهم بس بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم أول حاجة قبل ما نخش على شهر رمضان احنا بنقول النهارده للناس يا جماعه شهر رمضان شهر الجنه شهر المغفره شهر بعدكم من النيران شهر كذا شهر كذا طب انا عايز اعرف ايه اللي في هذا الشهر ايه يعني ثمرات الصيام ايه فضائل الصيام تعال معايا افتح الكتالوج نشوف قد ايه ثمرات الصيام فضائل الصيام لان الانسان لما يعرف عن الحاجه اكتر بفضل الله هيجتهد عشان يفوز بيها اكتر يعني ولله المثل الاعلى لما اجي النهارده اقول لك ايه تعالى انا هجيب لك عربيه مثلا تقول لي العربيه دي ايه المميزات اللي فيها اقول لك تعالى ده فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ما شاء الله ده فيها كمان فوق كذا وكذا وكذا وفيها مميزات كذا ومش عارف ايه كل ما اقول لك على المميزات كل ما عينيك ايه تطمح ان انت تكون ايه يعني آه، تفوز بهذه السياره فيعني تخيل بقى لما بكلمك عن شهر رمضان عن جنه جنه يا جماعه جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل ما هكلمك عن رمضان أكتر وعن ثمرات الصيام عن فضائل الصيام كل ما قلبك هيشتاق أكتر تخش على رمضان وانت قلبك مستعد فرحان بدخول هذا الشهر فرحان بإقبال هذا الشهر فرحان بهذا الضيف العزيز تخرج منه وأنت فائز نقول لك مبروك إن شاء الله نرجو لك الجنة لأن احنا لا نستطيع أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار لكن الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى أول حاجة عايزين نعرف إيه الفضائل التي والثمرات التي في شهر الصيام أول حاجة الصيام يا جماعة ليس له مثيل أفضل عبادة من العبادات تقريبا هي الصيام يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل يعني أمرني أعمل حاجة أتقرب بها إلى الله فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له ما فيش حاجة تسويه أبدا فاهم ازاي؟ فقلت يا رسول الله مرني بعمل فكررها له مرة تانية قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وفي رواية قال أبو أمامة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به فقال عليك بالصيام فإنه لا مثل له خدت بالك يبقى لا عد له لا مثل له ملوش مثيل وحسبنا أن الله عز وجل أضاف شهر الصيام تشريفا لقدر شهر رمضان زي إيه زي ما لما- لما نقول لك إيه بيت الله كلمة بيت الله ديت تشريف لهذا البيت أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لما نقول عبد الله وده يفكرنا بموقف جميل قوي فاكر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح لما اتقتل استشهد في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام حب إن هو إيه يعني يسلي جابر بن عبد الله ويعزيه فقال له يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك فقال الله ورسوله أعلم فقال يا جابر إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب كلام ده يكون بعد الموت قبل الموت ما يكونش خدت بالك طيب فقال له جل وعلا عبدي شوف نسبه إليه فضل عظيم جدا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا ألا تصلي على أحمد صلى الله عليه وسلم خدت بالك فقال عبدي تمنى علي اطلب اللي انت عايزه قال يا رب أتمنى أن أرجع مرة أخرى إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية أنا نفسي أرجع مرة ثانية الدنيا واتقتل في سبيلك فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون فقال والد جابر يا رب أخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهنا المولى عز وجل أضاف شهر الصيام له تشريفا وإكراما لشهر الصيام وإعظاما لقدر هذا الشهر يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يعني كل حاجة لها عشر أمثال عشر حسنة بعشر حسنات أو بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصيام ما تعرفوش عدد أبدا الأجر بتاعه لا يعرف خد بالك ليه؟ لأن المولى عز وجل قال كده إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي ربنا بيقول كده عبدي بيسيب الأكل والشهوة والطعام وكل حاجة من أجلي شفت إيه؟ وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي ولا خلوف فم الصائم الريحة اللي خارجة من فم الصائم اللي محدش ممكن يتحملها أطيب عند الله من ريح المسك شوف مقياس العباد عامل ازاي ومقياس رب العباد سبحانه وتعالى يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات كفاية ان ربنا يقول الصوم لي ده كفاية ده شرف كبير جدا خدت بالك حتة ده وانا اجزي به ده دليل على ان الصيام ده لا يمكن حد يعرف قدر الحسنات اللي ممكن تتحصل عليها من وراء الصيام لأن ربنا قال إيه وأنا أجزي به فالجزاء الذي أخبر عنه الله عز وجل هو جزاء يليق بجلال وكمال الله فلا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى طب إيه السبب في ده كله قال لك لأن الصيام هو العبادة الوحيدة اللي لا يمكن يقع فيها رياء إيه السبب في كده أديك مثال بسيط لو واحد صائم نافلة اه ممكن يقع فيها رياء نافله بمعنى انه صايم اثنين وخميس ثلاث ايام في الشهر العربي فممكن يطلع الناس لو قال لهم انا صايم المساله فيها يعني شيء يعني فاهم ازاي؟ انما في رمضان هل ممكن واحد يطلع قدام الناس يقول لهم يا جماعه انا صايم طب ما كلنا صايمين خدت بالك فالعباده الوحيده اللي ما يقعش فيها رياء ابدا هي الصيام عشان كده ربنا قال ايه؟ الا الصوم فانه لي قال الامام القرطبي لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه لمجرد فعله إلا إلا الله فأضافه الله إلى نفسه ولهذا قال جل وعلا في الحديث يدع شهوته من أجلي وفي مناقب كثيرة جدا للصائمين يا جماعة تعالوا شوف المناقب دي الصائمون هم السائحون قال جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها السياحة أو سياحة هذه الأمة هي الصيام وقال ابن عباس حبر الأمة قال كل ما ذكر في القرآن من السياحة هم الصائمون تعالوا نشوف منقبة تانية الصيام شعار الأبرار عايز تكون من الأبرار يبقى لابد أن تكون من الصوام يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه عبد بن حميد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار يا سلام عايز تكون من الأبرار لابد أن تكون من الصائمين الصيام يا جماعة بيقطع أسباب التعبد لغير الله أنت عارف الإنسان لما يتعود على طول إن حياته كلها أكل وشرب وطعام وشهوة وفسح ومتع على طول الحاجات دي ممكن تستعبده لأنه تعود عليه يعني ما يستغناش عن الأكل ما يستغناش عن الشرب ما يقدرش ابدا يجوع نفسه ما يقدرش يعيش من غير متعه ما يقدرش يعيش من غير فسح فاهم ازاي ممكن يوصل ان الحاجات دي كلها تذل العبد ليه فيصبح عبدا للدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش خد بالك من مسألة مهمة إنما بقى تيجي عند الصيام بقى فأنت بتستغنى عن كل هذه الأشياء بتبعد عنها بتتركها لله يبقى أنت كده بتقطع كل أسباب التعبد لغير الله وتوجه قلبك لعبوديتك لله جل وعلا شوف الصيام بيعمل معاك ايه حاجة تانية الصوم يا جماعة شكر للمنعم على تلك النعم ما انت لما بتتحرم من نعمة بتعرف قدرها ما انت طول السنة شبعان بتاكل وبتشرب تتلذذ عايش مع زوجتك مع اولادك بتتفسح لما تيجي في شهر رمضان تسيب الاكل الشرب بالنهار طبعا اكل والشرب والنساء تحس بقدر النعمة دي ليه لانك اتحرمت منها فلما تيجي تقبل عليها تحس بقدر نعمة الله فتشكر الله عز وجل على تلك النعمة الصيام كمان بيعمل ايه يا جماعة بيحض الانسان على كثرة الطاعات يقول العز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة قال لك وأما توفير الطاعات فلأن الصائم إذا تذكر جوع أهل النار وظمائهم يحثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار وضحت المسألة يعني أنت لما تقعد تتذكر كده جوع أهل النار شوف خدت بالك وعطش أهل النار لما تسمع قول الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين لما تقعد تتخيل المشهد ده فمزاي فتقول سبحان الله يا يعني أنا لما أصوم إن شاء الله فمزاي يبقى بفضل الله ممكن أنجو من النار يبقى لا جوع ولا عطش لا خلاص ولا أخش النار أصلا ربنا يحفظنا يحفظكم وكمان الصيام يصبر الإنسان عن المعاصي ليه؟ لأن أنت لما تتذكر العذاب اللي موجود في النار ده بيحضك على أن أنت تترك المعصية وسبحان الله والنفس يا جماعة لما تشبع خد بالك لما تشبع بتطمح إلى المعاصي تطمح إلى إيه؟ إلى المعاصي والإنسان لما يجوع بتطمح نفسه إلى إيه؟ الأكل والشرب ولأن تطمح نفس الإنسان إلى المباحات يعني الأكل والشرب أفضل من أن هي تطمح إلى المعاصي والزلات ولذلك أحد السلف قدم الصوم على سائر العبادات فسئل عن ذلك قال لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت خدت بالك مسألة عاملة إزاي؟ تعالوا نشوف حاجة تانية الصيام يا جماعة يخليكم تكثروا من الصدقات والإحسان إلى الفقراء كل ما تجوع كل ما تعطش تقول يا سلام سبحان الله يعني الإنسان الفقير ده بيجوع بالمنظر ده بطنه بتتقطع من الجوع بالمنظر ده فقلبك يرق ويلين عشان تطعم الفقراء ودي حكمة عظيمة أيضا من حكم الصيام وإن كانت الحكمة العليا هي لعلهم آه يتقون هي الحكمة للوصول إلى درجة التقوى خدت بالك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه لعلكم تتقون هو ده الأصل وتعال نشوف برضو حاجات تانية مميزات تانية وفضائل تانية للصيام رقة القلب وصيانة الجوارح حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير الصيام بيخلي القلب رقيق جدا بيخلي نفسك صافية بيخليك كده هادي جدا بيخلي أخلاقك عالية بيخلي نفسيتك طيبة خلي عندك تسامح في حلم عندك في رحمة في يعني تواضع تلاقي نفسك فيك صفات يمكن مش موجودة طول السنة بفضل الله بتتوجد فيك في شهر رمضان تعال نشوف ميزة ثانية أو فضيلة ثانية للصيام خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يا شباب الريحة اللي طالعة من فم الصائم اللي محدش ممكن يتحملها أفضل عند الله من ريح المسك اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم وابن حبان واللفظ له يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام يقول جل وعلا والصيام لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول المكحول رحمه الله رحمة واسعة يروح على أهل الجنة برائحة ريحة جميلة كده يا جماعة ربنا يرزقنا وإياكم الجنة إن شاء الله لما نبقى في الجنة كده تلاقي ريحة جميلة كده عدت علينا فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح ده إيه الريحة دي فيقال هذه رائحة أفواه الصائمين يا سلام ربنا يجعلنا منهم يا رب تعالوا نشوف فضيلة تانية نعمة تانية الصوم في الشتاء هو الغنيمة في الباردة عارف الشتاء دايما تلاقي نهاره قصير جدا ليله طويل جدا النهار لما يكون قصير ومفيش حر ولا أي حاجة يبقى الشتاء كما قال أحد السلف الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصاموه وطال ليله فقاموه تلاقي الليل بتاعك مثلا في في الشتاء حوالي 14 ساعة ممكن تنام ست ساعات وتقوم تلاقي لسه كمان قدامك 8 ساعات خدت بالك تلاقي نفسك بتصلي قيام الليل وبتذاكر وتحفظ قرآن وتذاكر وتكتب وتعمل اللي انت عايزه ولسه برضه ايه الفجر ما اتبنش خدت بالك يبقى ايه يقول صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة خدت بالك ويقول قتادة إن الملائكة لتفرح بالشتاء للمؤمن ملائكة بتفرح لك يقصر نهار الشتاء فيصومون ويطول ليله فيقومون تعالوا نشوف فضيلة ثانية للصيام اسمع ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الله عز وجل شرف أهل الصيام بأنه يصلي عليهم هو وملائكته سبحانه وتعالى حديث رواه ابن حبان بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين لسه احنا قايلين الحديث ده من شوية وعن عبد الله بن عمرو موقوفا رضي الله عنهما موقوفا عليه قال الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة فإن كان الحق جل وعلا والملائكة يصلون على المتسحرين والسحور عون على الصيام فما ظنك بالصيام خدت بالك تعال نشوف فضيله تانية من فضائل الصيام انا بقول لك احنا بنفتح الكتالوج ونشوف بقى فضائل الصيام عشان تقبل على الشهر بقلبك عايزك تقبل على شهر رمضان وانت ح... زي ما قلت لك في اول الدرس عايزك تصوم السنه دي بحب تصوم بحب تصلي بحب تذكر ربنا ذكر المحب لربه سبحانه وتعالى فضيله التي بعد ذلك الصوم جنه وجنه يعني إنما كان الصوم جنة لأنه إمساك عن الشهوات يخليك تمسك إيه عن الشهوات والنار حفت بالشهوات كما قال صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره يقول ابن الأثير رحمه الله ومعنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات خد بالك لأن هيجي معانا حديث تاني إن الصوم جنة من عذاب الله أو من النار خدت بالك يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة والحديث رواه النسائي بسند صحيح ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم فوق ده كله يا شباب الصائم له دعوة لا ترد طب بالله عليك محدش فينا يا إخوة ولا أخوات محدش فينا بالله عليكم يمر علي يوم في شهر رمضان إلا ويدعو لكل المسلمين إن ربنا يرفع البلاء عن الأمة إن ربنا يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين في العراق في أفغانستان في الشيشان في كل حتة في مصر في كل بلدان المسلمين إن ربنا يعني يعني يعني يرفع هذا البلاء عن والغم عن المسلمين ويمكن الإسلام في أرضه سبحانه وتعالى دعوة الصائم لا ترد يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم أول واحد الصائم حين يفطر ثاني واحد الإمام العادل ثالث واحد ودعوة المظلوم نفسك ربنا يغفر لك الذنوب اللي فاتت عايزك تصوم لو عايز ربنا يغفر لك كل ذنوبك طبعا يكفيك التوبة ان انت تتوب ربنا قال كده إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الصيام يعينك أكثر ليه؟ هيطهر قلبك هيزكي نفسك هتلاقي نفسك وانت بتتوب حتى قلبك كده في إيمانيات عالية جدا هتحس بلذة وحلاوة الطاعة زي ما النبي قال ذاق طعم الإيمان الإيمان ليه طعم يا جماعة ليه طعم بتحسه في قلبك زي ما الأكل فيه ليه طعم بتحسه في فمك وعلى لسانك بالك يقول صلى الله عليه وسلم لو عايز ربنا بقى يغفر لك ذنوبك وخطيئاتك يقول صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طب ليه النبي سم خص الرجل قال فتنة الرجل ليه ما قالش فتنة المرأة قال لك لأن غالبا صاحب الحكم في الدار هو الرجل لكن في النهاية النساء شقائق الرجال في المسائل الشرعية وفي الجزاء والثواب في الآخرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إيه تاني من مراقب الصيام وفضائل الصيام يا جماعة الصائم ليه فرحتين فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه عز وجل مين اللي قال كده حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه للصائم فرحتان فرحة حين يفطر واخد بالك وفرحة حين يلقى ربه جل وعلا في الحديث الثاني وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه العلامة ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة بيقول لك كلام غالي قوي بيقول أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح صح أي إنسان نفسه بتميل إنه يأكل ويشرب ويعيش مع زوجته فإذا منعت النفوس من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه كلام مظبوط خدت بالك الإنسان لما زي ما بيقول لك الممنوع مرغوب فاهم ازاي لما تيجي تمنع عن واحد المية تقول له مش هشربك مية ومرة واحدة بعد تسع ساعات تقول له اتفضل مية ساقعة كمان يحس بنعمة المية ولا لا إنما لما تسيبها قدامه على طول مش مشكلة هي قدامه ويمكن كمان لما تمنع عنه لو مش عطشان يعطش ليه لأن حاسس إنها ايه ممنوع عنه يقول أبو العالية رحمه الله الصائم في عبادة يا سلام شوف النعمة الغالية دي الصائم في عبادة مستمرة يا جماعة الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ولذلك أمنا حفصة رضي الله عنه وارضاه كانت تقول ايه يا حبذا عبادة وأنا نائمة على فراشي فالصائم في ليله ونهاره في عبادة ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره فهو في نهاره صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر يبقى عداد الحسنات شغل للصائم 24 ساعة انت يمكن وانت بتصلي بتصلي في قد ايه في ربع ساعة ربع ساعة حسنات شغال ماشي انما الصيام طول الليل والنهار حسنات شغالة بفضل الله عز وجل ده بالنسبة لفرحته ايه حين يفطر طب فرحته عند لقاء ربي قال لك فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا له أحوج ما كان إليه قال جل وعلا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا سبحانه وتعالى هات بالك والصائمون على طبقتين إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله لكن عايز حاجة بقى يرجو عنده عوض ذلك يعني بيعمل ده كله عشان ايه عايز الاجر والجزاء بقى والحسنات الطبقة الثانية يا جماعة من يصوم في الدنيا عما سوى الله مش عايز حاجة غير ربنا لا عايز اكل ولا عايز شرب ولا عايز اي حاجة انا يا رب صائم عن الدنيا لا اريد الا رضاه سبحانه وتعالى هذا الانسان يحفظ الرأس وما حواه ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطره امتى يا جماعة يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب نعم بتصوم عن كل شيء إلا عن محبة الله سبحانه وتعالى في ايه فضائل تانية لسه في كتير قوي بس صلى على حبيبك الصيام يشفع لك في القبر ويوم القيامة ايه الدليل على كده احنا ما نذكرش حاجة الا الدليل قول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد سبحان الله النبي جمع في الحديث ده جمع ايه حاجتين الصيام والقرآن واصلا رمضان شهر القرآن خدت بالك فالاثنين بفضل الله عز وجل الانسان بيجتهد فيهم فين في شهر رمضان فرمضان كله خير والله الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام هيتكلم هيتكلم مين اللي وعد بكده وقال بكده مين اللي قال كده النبي عليه السلام مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان يا سلام تيجي يوم القيامة تلاقي الناس في موقف صعب جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تبن فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل والعرق يفيض عرق الذنوب العرق يفيض حتى منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما تقترب أو يجاء بجهنم عازنا الله وإياكم منها يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجر لها سبحان الله تزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم الناس واقفين يوم القيامة في أرض المحشر بلا طعام بلا شراب بلا لباس بلا أي شيء سبحان الله خمسين ألف سنة يبحثون عن الطعام عن الشراب لا طعام ولا شراب يبحثون عن الظل أين الظل لا ظل فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب فينطلقون فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر الشرارة الواحدة في حجم القصر في الوقت دوت وانت في عز الأزمات دي كلها خمسين ألف سنة الناس واقفة يجي الصيام بتاعك يجي شهر رمضان ويشفع لك بقى يطلعك من أرض المحشر إلى ظل عرش الرحمن يدخلك الجنة بفضل الله وبرحمته زي ما قلنا في أول الدرس لن تدخل الجنة ابتداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى فالصيام في الوقت ده فين أهل الصيام فين أهل رمضان فلان تعالى ياخدك من إيدك ويذهب يا رب ده الراجل ده بالذات بقى أنا منعته الطعام والشراب والشهوة وامتنع صام صياما حقيقيا يا رب شفعني فيه فيشفع ياخد بإيدك يدخلك جنة الرحمن ولذلك الفضيلة اللي جاية من فضائل الصيام كما أخبر النبي الصيام جنة وقاية من النار حديث رواه أحمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من عذاب الله الرواية الثانية عند طبراني في الكبير بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يستجن بها العبد من النار حماية وقاية إنسان يقي نفسه من النار بالصيام بفضل الله عز وجل يقول أحدهم وقاية في الدنيا يعني الصيام من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح وفي الآخرة من النار يبقى وقاية في الدنيا من المعاصي ووقاية في الآخرة من النار تعال بقى شوف الحديث ده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي بيقول ايه حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله خد بالك ده مش صيام فريضة ده صيام نافلة من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض في رواية تانية من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه مئة عام يا سلام شديت يا جماعة ده في الآخرة آخر واحد يخرج من النار هيتمنى إيه مش هيتمنى غير حاجة واحدة بس مع إنه داخل الجنة يتمنى إن ربنا يصرف وجهه عن النار بس مش عايز حاجة أكتر من كده مش قد إيه فتخيل بقى ده يتمنى انه بس يصرف وجهه عن النار وانت بالصيام نافلة ربنا هيصرف النار عنك مسيرة مئة عام والحديث عند النسائي باسناد حسن فما ظنك إذا كان ذلك حالك مع النافلة فما ظنك إذا كنت في الفريضة خدت بالك يوم القيامة الناس يبعث زي ما قلت لك حفاة عراة غرلا بلا طعام ولا شراب نفسك تشرب بق مية الناس معدية على حوض النبي عليه الصلاة والسلام أول ما تشوف النبي هتشتاق طبعا للنبي أولا ثم تشتاق إن أنت تشرب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا تظمأ بعدها أبدا الحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وفي رواية أبيض من الثلج طعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا تخيل بقى في عز العطش ده كله في عز التعب في عز النصب اللي الناس فيه يوم القيامة لو انت صمت في الدنيا يوم القيامة ربنا يرويك سبحانه وتعالى اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة والحق ده لم يأخذه أحد على الله جل وعلا وإنما أخذه الحق جل وعلا على نفسه سبحانه وتعالى فكان أبو موسى الأشعري والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب فكان أبو موسى الأشعري يتوخى اليوم الشديد الحر يدور على اليوم الحر الشديد جدا الذي يكاد الإنسان أن ينسلخ فيه حرا فيصوم ذلك اليوم يقول ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة عن بعض السلف بلغنا أنه يوضع للصوام مائدة يأكلون عليها ده الكلام ده يوم القيامة يأكلون عليها والناس في الحساب الناس بيتحاسبوا والناس اللي بيصوموا اللي صاموا يعني قاعدين بياكلوا المائدة فيقول الناس يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون فيقال إنهم لطالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم ياما تعبوا وياما اتحرموا وياما جاعوا وعطشوا وياما سهروا وانتوا كنتوا نايمين في العسل نسأل الله العفو والعافية ايه المنقبة التانية للصيام يا جماعة الصوم سبيل الى الجنات ما احنا قلنا في النهاية احنا قلنا في بداية الدرس ان احنا طلاب جنة كل واحد ليه هدف احنا هدفنا اولا الفوز برضوان الله والفوز بجنة الرحمن سبحانه وتعالى حديث رواه البزار بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة يا سلام تخيل كده انت صايم النهاردة مت النهاردة قبل ما تفطر ان شاء الله بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى هتكون من اهل الجنة طيب افطرت يعني صمت النهاردة وبعد الافطار مباشرة مت ايضا انت ما زلت ايه في نفس الحكم يقول أحدهم أحد السلف أي أن من ختم عمره بصيام يوم بأن مات وهو صائم أو بعد فطره من صومه دخل الجنة مع السابقين الأولين أو من غير سبق عذاب قال ابن خزيمة رحمه الله وإيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا إلى رسول يوم واحد ربنا أوجب له الجنة إذا جمع مع صومه صدقة وشهود جنازة وعيادة مريض ده يعني ده رأي تاني كمان حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الايام يا جماعه مع الصحابه فقال من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر انا قال من تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال من تصدق اليوم على مسكين قال ابو بكر انا فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة يبقى دي حاجة تانية يبقى اللي يختم له بالصيام يوم يخش الجنة واللي يجتمع في حقه الأربع حاجات دول في يوم واحد برضه يكون من أهل الجنة بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى وخد بالك من حاجة الحديث ده بيتكلم عن النافلة مش عن الفريضة من أصبح منكم اليوم صائما لو كان صيام رمضان ثم كلهم صايمين صح الله لكن كون ان ابو بكر يقول انا والباقي يسكت ده معناه ان الصيام ايه نافله فان كان هذا شان النافله فكيف بالفريضه اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حي النهاردة في أحاديث تسلج القلب يعني بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم منظر ومشهد جميل من مشاهد الجنة يا جماعة إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله عز وجل لمين يا جماعة لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام يا سلام أربع حاجات أطعم الطعام وألان الكلام إنسان كده كلامه يعني مهذب مع الناس دعوته رحيمة خدت بالك وتابع الصيام الصيام نافلة برضه وصلى بالليل قيام الليل والناس نيام خد بالك يبقى تابع الصيام صيام نافلة يكون من أهل الجنة ادخلوا الجنة بسلام سبحان الله يعني ده الكلام ده بالنافلة فما ظنك بالفريضة أيها الأخ الحبيب أتطلب الحور العين ولا تصوم كيف يكون ذلك اسمع لهذه القصة الجميلة لأبي سليمان الداراني كان ليه تلميذ بيقول نذرت نذرا إن أنا أختم القرآن في 30 يوم 30 مرة يعني أختمه كل يوم مرة فجي ختم 29 ختمة في اليوم ال 30 مش قادر يكمل فنام شوية كده فرأى حوراء جاءت ورقدته برجليها وقالت له أتطلب مثلي وعني تنام ونوم المحبين عنا حرام لأنا خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة كثير الصيام فقام وختم الختمة الثلاثين وقال اللهم اجعلها مهرا لتلك الحوراء يا سلام ايه المناقب تانية يا شباب للصيام انا عايزك النهاردة تطلع من الليلة دي تقول ان شاء الله السنة دي بالذات اصوم رمضان صوم المحب لربه جل وعلا سبحان الله باب الريان ربنا جعل لك باب مخصوص احنا نعرف اول درس بس عايزين نشرح جزئية معينة فيه ربنا جعل لك باب مخصوص لاهل الصيام الجنة 8 ابواب البيبان كل باب يعني ما نقدرش نقول مدى اتساع هذا الباب يعني سبحان الله يقول صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري ومسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة مش أي حد لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد زاد الترمذي ومن دخله لم يظمأ أبدا أنا عايز بس أقف مع الحتة دي وقفة مهمة جدا بعض أهل العلم بيقولوا إيه بيقولوا الريان من الري والري يعني ضد العطش يعني الإنسان هيروى إذا دخل من باب الريان الحقيقة هو معنى صحيح لكن المعنى ده عايزين نقف معاه برضه وقفة كده معينة إيه هي؟ هم يقينا أهل الإيمان لما يخشوا الجنة هيكونوا عطشانين ولا مش عطشانين طبعا هيكونوا مش عطشانين ايه الدليل على كده ان هم هيشربوا يا جماعه من حوض النبي عليه الصلاه والسلام صح ولا لا هيشربوا من حوض النبي عليه الصلاه والسلام ليه لان هو قبل ما يدخل الجنه هيكون عدى على النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من الحوض والحوض كما تعلمون باجماع اهل العلم هو في ارض المحشر لكن الميه بتاعته جايه منين جايه من نهر الكوثر في الجنه لكن هو هيشرب يقينا والنبي قال ايه عن اللي يشرب من الحوض قال فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا يبقى داخل مش عطشان يبقى ازاي باب الريان عشان يبقى ايه يبقى هيشرب من باب الريان لا هي ليها معنى أكبر من كده يا جماعة في نظري وده اجتهاد مني فإن أصبت فنسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه وإن أخطأت فنسأل الله أن يعفو عني باب الريان من الري آه بس الري مش من العطش بس لا الصائم والعابد لله سبحانه وتعالى ياما حرم نفسه من شهوات الدنيا يا جماعه صح ولا لا يبقى في النهار الراجل من دولت قاعد ليل ونهار قدام التلفاز والدش والفيديو عمال بيعمل ايه بيسلي صيامه بيضيع صيامه خدت بالك والراجل المؤمن التقي الورع قاعد عمال يقرا يقرا في كتاب الله عمال يذكر ربنا بينام شويه بيستريح شويه بيساعد الزوجه في البيت مش عيب النبي عليه كان في مهنه اهل بيته صلى الله عليه وسلم فيكم في الشغل بيكون المهم ان هو ايه مشغول بخير في رمضان خدت بالكم طيب هل نساوي بين هذا وذاك طبعا لا يمكن نساوي بين هذا وذاك الانسان اللي حرم نفسه من شهوات الدنيا لو دخل مع الصائمين من باب الريان يروى من كل لذة حرم نفسه منها في الدنيا خدت بالك ليه لانه اصلا داخل مش عطشان داخل شارب اصلا من حوض النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب ايه الفضائل الثانيه يا شباب لاهل الصيام انك انت حتى لو دخلت الجنه خدت بالك الصيام ربنا بيجعله سبب في رفعه الدرجات في الجنه بفضل الله عز وجل لان الصيام من الصبر والصابرين قال عنهم جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يصب عليهم الأجر صبا بفضل الله عز وجل يبقى دي أول وقفة احنا وقفناها الليلة دي مع مع مسألة الصيام كيف نفوز بشهر رمضان قلنا أول حاجة عايزين نعرف فضائل ومناقب الصيام يعني فتحنا الكتالوج عرفنا كل الفضائل دي عشان نقبل على الخطوات التانية احنا قلنا الخطة بتاعتنا يا جماعة النهاردة عشان نفوز برمضان ايه قلنا أربعة أربعة اتنين أربع حاجات قبل رمضان أربع حاجات في رمضان حاجتين بعد رمضان أول حاجة قلناها إن إحنا عرفنا مناقب الصيام وفضائل الصيام ده الكلام ده كله قبل رمضان تاني حاجة قبل رمضان التوبة ودايما الشباب بقول وبكرر دايما كل سنة متى يتوب من لا يتوب في رمضان أليس من الحسرة أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة أليس من الحسرة أن يعفو الله عز وجل عن مئات الألوف من البشر ولا يعفو عنكم خاب وخسر والله من علم أن الله فتح له أبواب الجنة ثم هو يعصي الله عز وجل ليكون من أهل النار شوف يا أخي كم رمضان عدى عليك ورغم ذلك أنت ما تبتش بل ازددت من الذنوب والمعاصي ده في ناس يا جماعة والله العظيم بتتفنن في المعاصي في شهر رمضان بالذات يجي لك في شهر رمضان بالذات وتلاقي ايه الخيمة الرمضانية نسأل الله العفو والعافية ايه الخيمة الرمضانية ديت واخد بالك جايبين لك فيها نسأل الله يعني الخيمة الرمضانية يقول لك ايه آه مع السحور الراقص حتى السحور رقصوا يعني سبحان الله نسأل الله العفو والعافية ويجيب لك راقصات ويجيب لك مطربين فين في ليل رمضان اللي المفروض نحييه بالقيام وقراءة القرآن وبال وبالذكر وبالخشوع والبكاء لا بيحيوه بالرقص والغناء نسأل الله العفو والعافية ففي ناس ما بيحنلهمش المعصية إلا في شهر رمضان وشهر رمضان ده بالنسبة للمعاصي لأهل المعاصي بيعتبر بالنسبة لهم ده يعني طوق خانقهم نفسه من الشهر يعدي وأهل الإيمان نفسه من السنة كلها تكون رمضان ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان فيا جماعة عايزين كلنا نتوب عايزين نبدأ صفحة جديدة الليلة قبل ما يخش علينا رمضان ويعدي سبحان الله أيام رمضان بالذات عشان الناس بتقدره بيعدي بسرعة فعايزين نلحق نفسنا قبل ما يعدي الشهر وما نضمنش ان احنا نعيش لحد السنة الجاية ومحدش ييأس من نفسه مهما بلغت ذنوبك والمعاصي اللي انت عملتها اعلم ان الله عز وجل قال ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسعه لا محال قال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى فلازم نتوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده حديث رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم خد بالك من حاجة الحق نفسك ده انت لو ما تبتش ربنا قال قسم الناس حاجتين اللي مش هيتوب يبقى ظالم قال جل وعلا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بالله عليك جو رمضان ما يشجعش على التوبة بالله عليك ال ال ال الروحانيات اللي انت بتشوفها في شهر رمضان ما تشجعكش ان انت تسيب المعاصي والله هتشجع يا جماعة اغلب الشباب وبقول الكلام ده وانا عارف انا بقول ايه اغلب الشباب والبنات اللي تابوا كان بدايتهم في شهر رمضان وفي ناس ما زالوا لسه بيعصوا ربنا حتى في رمضان بل وبيخططوا من دلوقتي ازاي يعصي ربنا في رمضان فعايزين نقول لهؤلاء يا ريت نتوب طيب لو اذنبت تحاول ان انت تتوب بسرعه قبل ما تموت على المعصيه اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم ان صاحب الشمال انت عارف في في ملكين بيكتبوا الحسنات والسيئات الملك اللي على اليمين بيكتب الحسنات واللي على الشمال بيكتب السيئات فيقول صلى الله عليه وسلم ان صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني انت اذنبت الساعة مثلا واحدة الظهر خد بالك يفضل القلم مرفوع عنك لحد الساعة سبعة ست ساعات اهو هتوب ولا مش هتوب لو تبت خلاص ما يتكتبش ولو ما تبتش هيتكتب عليك ذنب واحد شوف رحمة ربنا قد ايه سبحانه وتعالى اسمع لقول القائل يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني حد عارف يعيش قد ايه يا جماعة انت ضامن نفسك تعيش السنة الجاية ده انت ممكن الليلة تكون على موعد مع ملك الموت لو تبت الليلة تبعث تائبا عند الله عز وجل يقول القائل تزود من الدنيا فإنك لا تدري تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر وكم من سليم مات لا من علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر يبقى تاني حاجة يا شباب التوبة تلحق نفسك وتتوب الليلة دي بالله عليك بالله عليكم نتواعد الليلة دي على التوبة إن شاء الله ثالث حاجة يا شباب التحلل من المظالم وما أدراك ما المظالم بالله عليك أخي الحبيب إزاي إن أنت ترضى إن أنت تصوم وتصلي وتذكر ربنا وتقرأ القرآن وتعمل كل الحسنات ديت وتدي حسناتك لغيرك اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم أتدرون من المفلس سؤال عايز جواب فالصحابة بيجاوبوا بيقولوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال لهم موضحا صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أعمال صالحة إيه؟ ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته طب خلصت حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فتخيل كده لما الواحد يجي يوم القيامة أنا عايزك بس استحضر معايا المشهد ده تيجي يوم القيامة تلاقي الصيام اللي أنت صمته ده كله والجوع والعطش والحرمان من كل النعيم والمتعة دي كلها قراية القرآن الصلاة الذكر القرآن كل اللي أنت عملته ده حسناته جبال قدامك والجبال عمالة تتوزع على الناس وانت شايف كل ده قدام عينيك حسرة كبيرة ولا مش حسرة حسرة كبيرة يا شباب عشان كده بقول إياك والمظالم ومن ضمن المظالم ان انت تحاول لو مخاصم الام والاب مخاصم حد من اصحابك مخاصم حد من قرايبك تصالحهم قبل ما يدخل رمضان اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أول واحد في الثلاثة شباب العاق لوالديه واسمع لقول حبيبك أيضا كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس وفي رواية تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء في زعل في خصام فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا وفي رواية انظروا هذين حتى يصطلحا لكن في هنا نقطة عايزين نقف معاها لو كان الخصام شرعي بمعنى ان واحد مخاصم واحد من اجل مخالفة او بدعة واقع فيها والخصام ده قد يكون زاجرا للانسان ده انه يرجع عن هذه البدعة او يرجع عن هذه عن هذه المعصية وانت ادرى باصحابك او اخوانك او كده خدت بالك وهذا يجوز اذا كان من اجل ايه من اجل ان هو ينصلح والدليل على هذا حديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاصم سيدنا كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك هو وصاحبيه وأمر أصحابه أن يقاطعوا هؤلاء لمدة خمسين ليلة خدت بالك إنما أكثر ده أمر لأنه أمر شرعي في مخالفة شرعية حصلت فاهم إزاي؟ ويجوز أن الخصام من أجل مخالفة شرعية أنه يستمر أكثر من ذلك كمان مفيش مشكلة إنما يكون دوت من أجل الزجر من أجل الزجر لا يكون من أجل إيه؟ من أجل الهوى إنما لو كان الخصام من أجل دنيا فلا يجوز أن يستمر أكثر من ثلاثة أيام يقول صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما أخبر سيد الأنام صلى الله عليه وسلم يبقى إياك إياك إياك من المظالم إياك لأنك في النهاية هتوفق للصيام ماشي وهتوفق للقيام وقراية القرآن والذكر والخشوع والبكاء وفي النهاية تلاقي الحسنات بتاعتك اتوزعت على غيرك رابع حاجة احنا قلنا الخطة بتاعتنا 4 4 2 احنا لسه في أول أربعة ربنا يحفظك في أول أربعة اللي هي إيه إن احنا عايزين بقدر الإمكان إن احنا نتجهز قبل رمضان رابع حاجة الإكثار من الطاعات قبل دخول رمضان إيه السبب عشان تجهز عضلات قلبك إن أنت تخش على رمضان قلبك ده متجهز لإيه لكل طاعة قلبك جاهز للبكاء قلبك جاهز للخشوع قلبك جاهز ان انت تستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى قلبك جاهز ان انت تتلقى القرآن والسنة على اعلى وجه ولذلك سبحان الله تلاقي اللعيب لاعب الكرة فاهم ازاي لما يجي يخش يغيب عن الملعب مثلا 11 شهر لو دخل من غير تمرينات يا شباب بيجي له ايه بيجي له شد عضلي انت لو دخلت على الصيام من قبل من غير تمرينات هيجي لك شد قلبي خد بالك من نقطة مهمة جدا ان انت اصلا لسه مش متعود ولذلك لازم تعود نفسك على صيام النوافل ده احنا لسه قايلين الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ده, ده نافلة مش مش فريضة من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 100 عام وفي رواية 70 خريفا خدت بالك 70 سنة او 100 سنة باختلاف الروايات فاهم ازاي بيوم واحد نافله يا جماعه صوم اثنين وخميس صوم 13 14 15 تيجي بقى لشهر شعبان امنا عائشه كما ورد في صحيح مسلم كانت تقول ما رايت النبي يكثر من الصيام في شهر بعد رمضان اكثر من صيام شعبان كان يصوم شعبان كله وفي روايه كان يصوم شعبان الا قليلا لكن في روايه ثانيه عند الترمذي قد يبدو عليها التعارض ظاهر الرواية أنها تعارض هذه الرواية إن رواية الترمذي بسند صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا انتصف شهر شعبان أن يصوم الرجل بعد انتصاف الشهر خدت بالك؟ آه حمله أهل العلم على إن اللي مش متعود على الصيام طول السنة لو حب يكتر من الصيام في شهر شعبان وصل ليوم 15 شعبان يوقف ليه؟ عشان لما يخش على صيام الفريضة في رمضان يبقى عنده قوة إنه يقدر إيه؟ يصوم الفريضة لأن المقصود هو إيه؟ هو الفريضة مش النافلة خد بالك من المسألة دي إنما اللي متعود طول السنة إنه يصوم عادي جدا إنه يصوم شعبان كله بس يفصل اليوم اللي بين شعبان وبين رمضان كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى المسألة أنت إيه تكتر بقى من الصيام قبل رمضان تكتر من قراءة القرآن تكتر من ذكر الله عز وجل تكتر وتكتر وتكتر تحاول بقدر الإمكان تستحضر كل أنواع الطاعات إن أنت تخش على شهر رمضان قلبك مليان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني على أعلى درجة استعداد قصوى لاستقبال هذا الشهر الكريم المبارك ولذلك سبحان الله تجد أن السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم ضربوا المثل الأعلى في العبادة كان في واحد اسمه الحسن بن صالح وكان لي أخ اسمه علي بن صالح وكانوا هما الاثنين عايشين مع عمهم فكانوا بيقسموا الليل ثلاثة ثلاث أقسام شوف يا شباب البيوت البيوت المسلمين كانت عمرانة ازاي بالإيمان والطاعة فكان أم الحسن بن صالح كانت تقوم أول تلت في الليل تصلي وبعدين تيجي تنام تقوم مصحية عليه بن صالح فيقوم يصلي هو التلت الثاني ويجي ينام يقوم مصحي الحسن بن صالح يصلي التلت الثالث الحسن بن صالح يقوم مقومهم هما الاثنين عشان يصلوا هما الثلاثة صلاة الصبح ايه في جماعة الأم تصلي في البيت وهم يصلوا في المسجد وهكذا ماتت الأم فقام الحسن وعلي الاثنين قسموا الليل ما بينهم انت تصلي النص ولا صلي النص مات علي بن صالح فصلى الحسن بن صالح الليل كله كان الحسن بن صالح ده كان عنده جارية في يوم من الأيام اتزنق في فلوسها فيعني فباعها باعها لأناس فلما ذهبت إليهم وجدت في الثلث الأخير من الليل فبتنادي بتقول يا أهل الدار قالوا ماذا تريدين قالت لهم ألا تصلون أنتم ما بتصلوش فقالوا لها أؤذن لصلاة الصبح قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا المكتوبة قالوا أجل قالت والله أريد أن أرجع إلى سيدي مرة أخرى فلقد أرسلني إلى قوم سوء تخيل بيصلوا الفجر في جماعة ورغم ذلك قوم سوء ما وصلوش إيه قيام الليل ربنا يعفو عن الجميع يا رب العالمين ولذلك سبحان الله شوف تجد المؤمن يعلم جيدا إن الدنيا احرم نفسك من حاجة تلاقيها فين في الآخرة طيبات الدنيا تعجل لنا في الدنيا نحرم منها في الآخرة لكن المؤمن يعلم يقينا إن هو من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه شوف سبحان الله شوف المولى عز وجل في الحديث القدسي النبي عليه الصلاه والسلام ايه كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف قال تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به خد بالك يدع شهوته وطعامه من اجل هتسيب الطعام وتسيب الشهوه من اجل الله يعوضك طعام وشهوات اعظم منها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى تيجي تخش الجنة تلاقي نفسك عايز تاكل الطير وهو بيجري كده في يعني في في في, في ارض في في, في الجنة تيجي تلاقي نفسك وانت في الجنة عايز تاكل الطير اول ما تشتهي الطير فقط من غير لا تصطاد ولا تعمل اي حاجة تجد الطير يخر بين يديك مشويا باذن الله عايز تاكل تفاحة موجودة على الشجرة بمجرد ما تنوي تنوي فقط شوف قد ايه ان انت تاكل التفاحة تنزل التفاحة لحد عندك وتنطق وتقول لقد سخرني الله عز وجل من اجلك يا ولي الله شوف النعيم اللي في الجنة نعيم فوق الوصف ما تتخيلش أبدا أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر النبي عليه الصلاة بيقول كما في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة يبقى تشرب الخمر في الدنيا تحرمها في الجنة من لبس الحرير في الدنيا حديث البخاري ومسلم أيضا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه ايه في الآخرة يبقى تسيب من هنا تلاقي هناك فضل الله عز وجل تصوم هنا تفطر هناك على النعيم كله تصوم عن الشهوات هنا تجد النعيم كله في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى دي أول خطة لدخول الجنة اللي هي الخطة اللي احنا ايه 4 4 2 خلصنا أول أربعة داخلين بقى على إيه على خط النص تمام الأربعة التانيين بقى اللي هيكونوا فين يا شباب هيكونوا في رمضان نفسه احنا قلنا أربعة قبل رمضان أربعة في رمضان اثنين بعد رمضان نخش بقى على الأربعة اللي في رمضان بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم أول حاجة ودي في نظري أعظم حاجة الاستعانة بالله اوعى تفتكر ان انت لما هتصوم رمضان وتقوم رمضان وتقرا القران يعني ولو 60 مره في رمضان اوعى تفتكر ان ده بجد عندك وشطارتك واجتهادك اوعى تفتكر ده كله فضل ومنه من الله لا يعان إلا من أعانه الله خد بالك من حاجة النبي بيقول إيه حديث رواه الترمذي بسند صحيح إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله حديث تاني جميل قوي عند أحمد بسند صحيح سيدنا النبي عليه السلام في يوم من الأيام لقى معاذ بن جبل فقال له إيه يا معاذ والله إني لأحبك أنا لو عددت لك الأحاديث اللي النبي أقسم فيها تعد على الأصابع النبي عليه السلام كان قل ما كان يقسم قل ما كان يقسم صلى الله عليه وسلم فكون انه يقسم يعني حاجه كبيره جدا طب ما كفايه ان يقول لمعاذ رضي الله عنه وارضاه كفايه ان يقول له انا بحبك يا معاذ ودي منقبه يعني الواحد يعني مش هقول لك ايه ده الواحد يدفع الدنيا وما فيها يعني وقدها 100 مره عشان يفوز بالكلمه دي من النبي عليه الصلاه والسلام فتخيل ان النبي بيقسم له كمان قال يا معاذ والله اني لاحبك طيب واللي بعدها بقى اوصيك يا معاذ يا سلام شوف بقى كلمة وصية لما تتقال بعد حب تخيل كده لما تلاقي واحد صاحبك وتقول له يعني يا فلان والله العظيم أنا بحبك إيه رأيك أنا عايز أوصيك بحاجة هيقبل ولا مش هيقبل هيقبل طبعا وإن كان الصحابة يقبلوا من النبي أي حاجة حتى لو ما قالش بحبك لكن النبي شوف بقى إمعانا في المحبة صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لا أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى كل اللي هيعينك على ده مين الله مالك الملك وملك الملوك وكلما ازددت ذلا لله كلما كان ذلك دركا لحاجتك كل ما تذل نفسك لله تقول له يا رب انا ما اقدرش اصوم الصيام اللي انت بتحبه الا اذا انت اعنتني فاعني يا رب فيعينك يا رب انا ما اقدرش اصلي قيام الليل انا تعبان انا جسدي ضعيف صحتي ضعيفه همتي ضعيفه أنا مش هقدر أعمل حاجة إلا إذا أنت أعنتني فيعينك الله عز وجل يا رب أنا نفسي أختم القرآن كل ثلاث أيام مش قادر طب أعني يا رب يعينك الله عز وجل يبقى أول حاجة يا شباب ها من الخطة الثانية بقى إيه الأربعة بتاعت رمضان الاستعانة بمالك الملك وملك الملوك ثاني حاجة من الأربعة دولت استثمار كل لحظة في طاعة الله اوعى اوعى تعدى عليك دقيقة في رمضان إلا وأنت عارف أنت بتعمل إيه تستعمل كل لحظة في طاعة ربنا خدت بالك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ايه هما يا رسول الله قال الصحة والفراغ وبعدين بيجي عند الحاكم بسند صحيح يقول لك اغتنم الحق اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك يبقى تستثمر كل لحظة في طاعة ربنا هتندم والله هتندم لو عدى عليك شهر رمضان وفاز فيه من فاز ويعني خسر فيه من خسر هيعدي الشهر وعدى عليك زي ما عدى على غيرك بس في النهاية هناك من فاز وهناك من خسر ربنا يجعلنا وإياكم من الفائزين ثالث حاجة التأمين على العبادة من خلال الدعوة إلى الله قلنا كل أنواع التأمين حرام إلا نوع واحد اللي هو إن أنت تأمن على عبادتك تأمن على عبادتك إزاي؟ يعني إنك أنت ربنا يكرمك وتحاول بقدر الإمكان تدعو إلى الله عز وجل فيأتي واحد الواحد ده لما يجي ويكون في ميزان حسناتك هيصوم رمضان وانت هتصوم رمضان لو صيامك تايواني كده 50% هو كمان صيامه 50% هيبقى في ميزانك يبقى انت صيامك 100% صلاتك مع صلاته هتظبط المسألة ذكرك مع ذكره نفس المسألة قراءتك للقرآن مع قراءته وهكذا أمن على عبادتك ظبط نفسك فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله على قد ما تقدر ربنا يبارك لك يعني حاول بقدر الامكان انك تجيب واحد عشان يكون في ميزان حسناتك في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان بس بالذات في شهر رمضان على قد ما تقدر حاول قبل ما يخش الشهر حاول تكون سبب في هدايه واحد اديله هديه يعني روح كده خبط عليه سلم عليه اقعد معاه كلمه عن الجنه والنار اديله ازازه ريحه هديه اديله مصحف قول له يا اخي بمناسبه قدوم شهر رمضان ربنا يعني يكرمنا ويكرمك و... ويبلغنا شهر رمضان ويجعلنا وإياك من أهل الجنة ده مصحف هدية إن شاء الله عشان تقرأ فيه في شهر رمضان وأتمنى أشوفك إن شاء الله في صلاة التراويح أو أتمنى أشوفك إن شاء الله في أي يعني المهم إيه جر رجليه أول ما يجي حاول بقدر الإمكان اعزمه عندك على الإفطار يمكن يكون ما بيصومش فيصوم ويجي يفطر معاك المهم إن أنت تظبط نفسك إن ربنا يجعلك سبب في هداية أي إنسان اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم من حديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ويقول كما عند مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا رابع حاجة يا شباب حسن الظن بالله أنت صمت وعملت كل حاجة ودعوت إلى الله عز وجل في النهاية ربنا يقبل منك وما يقبلش خلي عندك حسن ظن بالله تحسن الظن بالله حسن ظن بك يا رب إنك هتغفر لي بحسن ظن بك يا رب انك انت هتعتق رقبتي من النار بحسن ظن بك يا رب ان انت هتتقبل مني يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء يبقى كده أربعة أربعة أربعة قبل رمضان أربعة في رمضان بعد رمضان يا شباب فاضل حاجتين نعمل إيه هقول لكم بس بعد ما افصلنا صلى الله عليه وسلم الحاجة الأولانية إن أنت تثبت على الطاعة خد بالك علامات القبول الحسنة بعد الحسنة شهر رمضان بالذات عايز تعرف ربنا قابل منك هذا الشهر ولا لا بص اللي انت عملت هتعمل ايه بعد رمضان شوف الاعمال اللي انت هتعملها لو انتكست بعد رمضان ده علامه خذلان لو اجتهدت بعد رمضان يبقى ده علامه قبول بفضل الله عز وجل لكن عايز اسالك سؤال ايه اللي بيخلي ناس كتير يا شباب بينتكسوا بعد رمضان تبص للمساجد في شهر رمضان ما شاء الله مليانه منظر يفرح تبص ل- سبحان الله المصاحف ما شاء الله الكل عمال يقرا صلاه الفجر الناس ماليه المساجد بعد الم... بعد رمضان نسال الله العفو والعافيه المساجد خاويه على عروشها ليه يا شباب لاسباب معينه اول حاجه ان الشاب اللي بينتكس ده لم يلجا الى الله عز وجل ولم يساله الثبات يقول جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بيدلنا على ان احنا نسال ربنا الثبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا والنبي كان بيدعو سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الحديث عند الترمذي سند صحيح يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مش قد ايه سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي عدى عليه انا عايز اختصر الحديث يعني لما النبي عدى عليه هو ابو بكر وعمر سبحان الله يعني الحديث رواه احمد بسند صحيح في يوم من الايام سيدك النبي عليه الصلاه والسلام كان معدي هو وابو بكر وعمر فمعديين فلقوا عبد الله بن مسعود بيصلي قيام الليل بسوره النساء فالنبي قال لهم ايه من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود مش سامع ولا شايفه اصلا هو قاعد جوه فلما خلص صلاه فجلس يدعو فقال النبي سل تعطى أي حاجة هتدعو بها الآن الدعاء مستجاب وأبواب السماء مفتحة الكلام ده من عند النبي لا الوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي دعا بيه يا شباب عايزك تحفظ الدعاء ده قال ابن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد يا سلام أهو الثبات أهو ونعيما لا ينفد فين في الجنة فاهم ازاي ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين صلى الله عليه وسلم يبقى أول حاجة إن الشاب ما سألش ربنا إنه يثبته ويثبت قلبه تاني حاجة بالبلدي كده إن الإسلام مش قضيته الأولى هو مش شاغل نفسه هو غير صيام لقى الناس بتصوم فصم معاه والمسألة عدت خلاص إنما هو حس بالصيام ما حسش استفاد أبدا ما استفادش خرج منه بتقوى الله ما خرجش منه بأي حاجة خالص ولذلك ربنا بيقول إيه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا خد بالك أنا عايزك تتخيل المنظر ده واحدة عمالة بتغزل بلوفر وبعد ما غزلته وخلصته وتعبت فيه مثلا شهر كامل راحت ماسكة أول طرف الخيط ده وراحت كراه كله ومضيعة كل اللي عملته بالله عليك دي ممكن تكون إنسان عقلة طب إزاي ليه التعب ده كله طيب فتخيل واحد عمال يغزل طول الشهر 30 يوم يا شباب كل يوم 24 ساعة عمال يغزل طاعة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر واستغفار وبكاء وفي نهاية الشهر مع أول يوم في شهر شوال راح عمل إيه؟ راح فاكك الغزل اللي غزله ده كله وضيع كل حاجة خد بالك الشيطان طول الشهر مربوط أول ما هيتفك هيكون شرس جدا وهيستغل فرصة أي فرصة إن أنت خارج من الشهر تعبان ومجهد هيستغل أي نقطة ضعف عندك وهيوقعك ولذا قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين طب ظن إبليس كان إيه يا شباب قال جل وعلا عن يعني عن حاكيا عن ابليس انه قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم فين الظن ولا تجد اكثرهم شاكرين انه يخليك تعبد ربنا طول الشهر ويجي يوقعك من اول يوم ليه عشان تيأس من نفسك عشان تقول انا ما ينفعش انا خلاص ما, ما انا ما ينفعش اكون عابد لله سبحانه وتعالى فاهم ازاي عشان كده لازم تعرف ان انت لازم تثبت لازم تثبت على الطاعة عشان دي علامة قبول يا شباب علامة قبول ولازم تعرف ان الدين غالي وكل لما هتعيش وتزداد طاعة لله سبحانه وتعالى وكل ما عمرك هيطول في طاعة الله سترتقي في درجات الجنة النبي قال كده النبي قال كما عند الترمذي واحمد بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله ولذلك سبحان الله في حديث عند احمد باسناد صحيح احد الصحابه بيقول ايه كان رجلان من بلا من مكان اسمه بلا من قضاعه حته اسمها قضاعه اسلما مع النبي الرجلين دول اسلموا مع النبي عليه السلام فاستشهد احدهما واخر الاخر سنه خد بالك من حاجه واحد منهم الاثنين اسلموا مع النبي عليه السلام واحد منهم استشهد بعديها بسنه الثاني مات فاهم ازاي فقال طلحه بن عبيد الله فاريت الجنه نام فراى في المنام الجنة سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول لك شفت الراجل اللي اتأخر سنة دخل الجنة قبل الشهيد فاستغرب قال فعجبت لذلك فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة أو كذا ركعة صلاة السنة فمزي فلذلك رفع الرجل ودخل الجنة قبل الشهيد بسبب أنه بقي بعده سنة فصام شهر رمضان وصلى سنة كاملة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة الثانية احنا قلنا الخطة بتاعتنا 4 4 2 أربعة قبل رمضان أربعة في رمضان اثنين بعد رمضان كم منهم ان انت تثبت بعد شهر رمضان الحاجة الأخيرة أن تشكر الله عز وجل إن وفقك زي ما قلت لك انت لن توفق إلا إذا وفقك الله ولو وفقت لصيام رمضان وقيام رمضان وقراية القرآن وذكر الله والاستغفار وكل طاعة لا يكون ذلك إلا بمحض منة وفضل من الله عز وجل عليك فالمعان من أعانه الله عز وجل اسمع لقول موسى عليه السلام كما جاء في بعض الآثار كان يقول موسى عليه السلام اللهم إني أشكرك على أنك منحتني القدرة على شكرك وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند مسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم ده كان الموضوع يا شباب اوعى تشغل نفسك بدنيا عن شهر رمضان شهر الخير شهر البركة شهر الطاعة شهر المغفرة شهر الرحمة شهر العتق من النيران شهر دخول الجنة شهر الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى اوعى تشغل نفسك بدنيا عن طاعة الله وعن مواسم الرحمات والبركات وعن مواسم المغفرة وعن مواسم العتق من النيران ومواسم الجنة فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة وأختم بهذه الكلمات الجميلة التي تزهد الإنسان في الدنيا وتجعل الإنسان يقبل على الآخرة النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها لا تركنن إلى الدنيا وزينتها لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن والجار أحمد والرحمن ناشيها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتر الدار فمن يشتر الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعل هذا الشهر هو شهر العتق من النيران وأن يمكن لكل المسلمين في كل البلدان أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في كل عام في هذه الأوقات المباركة لنتكلم مرة أخرى وثانية وثالثة عن دخول شهر رمضان في هذه الأيام المباركة أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في جنته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته